مالي معين في دنيتي غيرك أمنت بيك في الأزل ما عبدت يوم غيرك والنفس عودتها ما أذلها الغير يا ربي مالي معين في دنيتي غيرك أمنت بيك في الأزل ما عبدت يوم غير والنفس عودت فيها ما أجل أغل غيرك يا ربي بطل تدوب وتعدل على غيرك وانظر لعيبك ولا تنظر عيوب غيرك امشي بطريقك عدل مالك ومال غيرك واللي اذاك اتركه في منتقم غيرك عادي خلاص الحقوق وتجيله من غير الدنيا ملها دواب لا ليك ولا لغيرك سلم ويكون يا ابن آدم سلم ويكون يا ابن آدم بصير على نفسك واللي ما ترضعش على نفسك ما ترضوش على غيرك كريم وصاحب عطا وكرم وما له حدود كريم كريم كريم كريم وصاحب عطا وصاحب كرم وصاحب نعم كريم كريم وصاحب عطا وكرم وما له حدود وباب التوبة مفتوح على طول ومش مردود آه رزقنا من فضله وإحسانه وهو صاحب الجود رزقنا من فضله وإحسانه وهو صاحب الجود يا عبدي خاف الله يا فاني خاف الله وارجع وتوب الدنيا فانية ونفسك عليها معدود لسليم في العمل تلاقي الإخلاص عنوانه مدام حباغي الحب يبقى الصفاء عنوانه واللي قلبه سليم في المحبة ما يتوهش عنوان أصل المدد إمداد بقلب المريد وودانه أخ الروح تسكن في قلبه ويسقيك حنانه ادخل بستان الود هتشم ورده وريحانه أصل الطريق محبة وأصل المرء بإخوانه سيدنا الحسين أزين العابدين يا سيدنا الحسين أزين العابدين يا إمامنا يا شفا يا إمامنا يا بيت يا إمامنا يا تونس يا إمامنا يا وقيع يا حمام يا حمام وفي يا حمام يا حمام يا حمام يا وفي يا حمام يا ولاد حميد مدد يا فخر يا سيدي جلال يا عبد الرحيم يا ناوي منك يا عارف بالله يا ساكن سوهاج مدد مدد يا باشي الأمر عمي يا سلطان يا باشي الأمر عمي يا سلطان يا ام الحنان يا عليا الماء دين العابدين دين العابدين دين وجدك دين يا ابن الحسين دين وجدك دين يا ابن الحسين رئيسك ديوان يا كريم ماما ماما ماما ماما ماما والحنان يا مار عليا المقام يا مار عليا المقام يا مار يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا أبا العين شو ويحني يا أبا العيني يا أبا العالمين يا أبا العالمين يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا رفعينا يا أحمد. أوه، أوه، أوه، أوه، أوه. يا أم الحنان ماما يا زينب صبري احسن دوا لو كان مر بزيادة صبري احسن دوا لو كان مر بزيادة واللي بيصبر بينور ويكون الخير بزيادة واللي بيعمل معروف بينول أجره بزيادة شرط الأمارة كده شرط الأمارة كده كده كده الصبر على البلوة زي ما قال المثل الصبر على البلوة عباد مدد يا مدد مدد يا مدد إن الحسين راعين بالمدد مدد يا مدد مدد يا مدد يا ام الحنان يا كريم يا مدد تعلم بكاي ونوح يا حماس تعلم بكاي ونوح يا حماس وخد من شجون ديروت الغرام خد من شجون ديروت الغرام واقف على الباب يا سيدنا الحسين بنده واقول مدد يا مدد نظرنا بالعين نظرنا بالعين يا أهل المدد ألفين مدد مدد يا مدد مدد يا مدد سيدنا الحسين راعينا بالمدد أمير العابدين راعينا بالعين الله وأقول ألف المدد أوه. بوجه نداء لكل غريب مشتاق بوجه نداء للغريب مشتاق كفاية أمين وبكاء كفاية أمين وبكاء كفاية أمين وبكاء أيام بتعدي ايام بتعدي ايام معدودة بنقول اللي بوجهني ده واللي بوجهني ده آه، آه. يا من تبكي على الدنيا وتعشق يا من تبكي على الدنيا وتعشق اسمع ندائي يا من بالشام واليمن يا اللي بتبكي على دنيتك وفي عشقها الدنيا فانية الدنيا فانية الدنيا فانية الدنيا فانية يا من تبكي على الدنيا وتعشقها اسمع ندائي يا من بالشام واليمن قالوا الغريب غريب الشام واليمن وأنا أقول إن الغريب هو قبري قالوا الغريب غريب الشام واليمن قالوا الغريب غريب الشام واليمن لكن انا بقول ان الغريب هو قدري قدر وعد مكتوب نصيب وعد أضر أضر أتيت إلى الدنيا ورحلت عنها كإني في رحلة والقبر هو بيتي ولقدت أنفاسي الأخيرة على الدنيا وبكت علي زوجتي وولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولقدت أنفاسي الأخيرة على الدنيا وبكت علي زوجتي وولدي وحملوا على الأعماق وصاروا بي وأعز أحبابي وأصحابي يحملني ووضعوا لي في قبر مظلم ليس لي فيه أنيس عملي وراح ولدي إلى الميراث يختفي هو وزوجتي يا أسف ابني راح ابني راح على الميراث بيقسمه بيقسمه هو وامه ورق ولد إلى الميراث يبتسم هو وزوجتي يا أسفي وذهب إلى زوجتي صاحبي وفيها فتزوجها وعاش معها في بيتي وكانت لي ثيابا كنت أزهو بها فألبست ثيابي وكأنها لا تعرفني وشغلتها الدنيا في امورها ولم تفكر يوما ان تزر قبري وراح ولدي على مالي يبدره وأنا الذي أفنيت فيه عمري قلب حنون حنون حنون قلب حنون هو الذي أحس به وروحي وروحي كأني من دموع دموع أمي قولوا لها قولوا لها قولوا لها قولوا لها قولوا لها لا لا لا لا تبكي فإن دموعها في قبري تؤلمني راحلت عنها ولم تراني ولم أراها ومت غريب فأرجو أن تسامحني أحن قلبي هو قلبي أمي أحن قلبي هو قلبي أمي ربتني وراعتني وشالت من الصغر همي لو بكيت من ألم بتحس هي بألمي أنا حبيبي الورق وصدر كده بألم يا أعز الأحباب يا أعز الأحباب يا مشل يا مشل يا مشل يا مشل ارضي عليا وسامحيني يا ما يما شلتيني ارضي عليا وسامحيني يا ما يما شلتيني سيرتي الليل عيني حنان قلبك ده ايديني وارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا وارجع عليا وارجع عليا وتنقيني ارجع عليا وتنقيني يا ما يما شديد ارجع عليا وتنحيل يا ما يما شديد يركي الليل في العيد من حنان قلبي تكتيك ارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا وارجع عليا يا وتنحيل أول ما نطق لساني اسمك وحن قلبي هو قلبي أول ما نطق لساني اسمك وأحن قلبي هو قلبي ومفيش حنان من بعد مفيش حنان من بعد دايما بالخير بتدعيني وارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا وارجع عليا وسامحيني يا ويلك يا اللي عصيت امك ولا كارت تجملها ولا همك يا ويلك يا اللي عصيت امك ولا كارت تجملها ولا همك لو غضبت عليك امك هيغضب عليك كمان ربك لو غضبت عليك امك هيغضب عليك كمان ربك لو كان بايدي يا امي لفتكي بروحي وبعيني لو كان بايدي يا امي لفتكي بروحي وعيني وارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا وارجع عليا وكفيني يما ازاي انسى جميلك يا ست الحبايب يا غالية يما ازاي انسى جميلك يما ازاي انسى جميلك يا ست الحبايب يا غالية يما ازاي انسى جميلك يا ست الحبايب يا غالية يما ازاي انسى جميلك يما تسلمني أسيب الحبايب يا غالية على راسي راح أشيل قلبي عزيزة عني وغالية على راسي راح أنا أشيل قلبي عزيزة عني وغالية يما تسلمني يما الثالث تدري يا ست الحبايب يا غالي يما الثالث تدري يا ست الحبايب يا غالي على راسي راح اشيدي ده انت عزيز عندي وغالية ومهما عملت برضه يا امي مش هردي انا ابني ومهما عملت برضه يا امي مش هردي انا ابني وجهت ندائي اليك وجهت ندائي اليك اللي صفالك زمانك وضحكت لك كتير اعمل حساب للاخرة وما تأمنش الدنيا يا اللي يا اللي صفالك زمانك وضحكت لك الدنيا اعمل حساب للاخر اوعى تامن اوعى تامن الدنيا الدنيا ياما ناس كانت ضلمة شافت ذل الدنيا الدنيا الدنيا دنيا غرورة وخوانة أخدت قبلي وأخداني دنيا غرورة وخوانة أخدت قبلي وأخداني جاي منها ورايح فيك على طول دايرة شواقيك جاي منها ورايح فيك على طول دايرة شواقيك منها ورايح فيك على طول دايرة شواقيك ياللي صفالك زمانك وضحكت لك الدنيا اعمل حساب للأخرة وما تأمنش للدنيا يا مناس كانت ظلمة شافت ذل من الدنيا إذا كنت غاوي مواعظ انظر إلى القبور هتلاقي الكل متساوي مفيش فقير وغني فيهم الظالم والمظلوم واللي كان بالدنيا مغرور راح تعمل ايه بمالك لو كنت ميت غني فيد من بيقضيها ايام وفيد من بيقضيها شهور يا عبد توب وارتجع يا فاني توب وارتجع يا عبد توب وارتجع تعيش مغفور على الدنيا يا ربي مالي سند فوضت عمري إليك يا ربي مالي سند يا ربي مالي سند فوضت امري ايديك يا خالق ناس والكل يكون عياديك يا ربي مالي سند فوضت امري ايديك يا خالق الناس والكل يكون عياديك احنا عبيد احنا عبيد احنا عبيدك وانت مراقبنا بعينيك حياتنا بينا وحياتنا بينا وحياتنا بينا المصطفى وحياتنا بينا المصطفى اللي اصطفيته إليك استرنا يا ستار ده احنا تكلنا عليك اصبر على حكم الزمن مهما الزمن يعاديك وكل اغنيتك بالملح ولا تمدش للخديد ايديك اصبر على حكم الزمن مهما الزمن يغضيك وكل أمتك بالملح وكل أمتك بالملح ولا تمدش للخسيس ايديك واقنع برزقك رب العباد رب العباد رب العباد راضين وامشي عدل والسليم والسليم والسليم عادي بيحضر عادي وقتي كل لحظة اسألك يا رب تحفظني في كل لحظة اسألك يا رب تحفظني انت الكريم يا احد يا رحيم ارحمني في كل لحظة اسألك يا رب تحفظني انت الكريم يا احد يا رحيم ارحم سبحانك انت الصمد ابدعت صنعتنا يا مالك الملكوت يا رب ارحمنا يا مالك الملكوت يا رب ارحمنا القطرة لو تنفسر من بحر تعرفها القطرة لو تنفسر من بحر تعرفها يا مقسم الأرزاق أنا بدعي من قلبي الأهل وما تندمش اللي صنعت الجميل بغير أهله ما تندمش جميلك محفوظ عند ربك وانت ما تعلمش الدنيا دي فانية دي غدارة ما بتدومش خليك سليم في العمل خليك سليم في العمل وفي الطريق ما تملش وإذا كان الحق عليك وإذا كان الحق عليك قول وما تخافش وإن خفت ما تقول وإن قلت ما تخافش خليك في حالك في حالك مالكش دعوة بحد وارفع ايديك لله وما تمدهاش لحد خليك في حالك في حالك مالكش دعوة بحد وارفع ايدك لله ما تمدهاش لحد خليك في حالك في حالك مالكش دعوة بحد وارفع ايدك لله ما تمدهاش لحد واختم على سرك ما تفحش بيه لحد واختم على سرك ما تفحش بيه لحد واحكم بطبقات تسمعش كلام من حد واحكم بطبقات ما تسمعش كلام من حد وشوف عيوبك ما تذكرش عيوب حد واحكم بطبقات ما تسمعش كلام من حد وشوف عيوبك ما تذكرش عيوب حد وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وامشي بطريقك جد وخاف من الله وامشي بطريقك جد وخاف من الله يا عبد اتق الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وامشي بطريقك جد بالي منين يكشف على جروح طبيب المبالي فين فين فين فين طب حاجة حلوة حبيبي المبالي فين يكشف على جرح مساكين ومبالي وما فيش سوالك رحمة طبيب المبالي فين يكشف على جروح مساكين وما بالي وما فيش دواء لجروحنا مساكين مساكين ومبالي طبيب المبادئ يكشف على جروحنا طبيب المبادئ يكشف على جروحنا مساكين ومبالي مساكين ومبالي مبالي مبالي مبالي مبالي مبالي مبالي مساكين ومبالي مبالي مبالي مبالي يا حلاوة عالمبالي اللي جنبه بالي بيناتك يا بابا يا ابو سلامة يا غالي عساكر دورية دورية بطيئة واقفين على بابك على بابك يا غالي نباتي نباتي حلاوة النباتي مساكين وما بال وما فيش جواد جروح قالوا طبيب المبات حضر اليوم وجه رحلة معاه لكل ده دواء دواء وهيريحنا أفكار الطبيب مبلي مبلي وجه رقت رحنا مسكين يا قلبي لقينا على روحنا من احسن دوا بس الزمن يفهم الصبر احسن دوا بس الزمن يفهم ولابد عن يوم يوم يوم يوم يوم ولابد عن يوم تيجي القلب الحزين يفرح تعالى يا مسكين ونشوف لك حاجة أنا تعالى واوعى تعالى اوعى بالغرور اوعى اوعى تعالى تعالى يا مسكين ويشوف لك حدا انا مصر لقمه وقلبك الحزين وقلبك الحزين يفرح يا داخل طريق النفس لازم تجمع وتفرح تجمع شروط الهدف ومن قلبك الأسد تفرح قالولي نجيب لك ميدان قالولي قالولي نجيب لك ميدان انا قلت ما يفلح قالولي نجيب لك حبيبك انا قلت ساكن في قلبي